ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام اصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين اما بعد فكان اخر حديثنا مع العقيده الطحاويه مع قول المصنف رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم وتكلمنا في شرح هذه الفقره عن قضيه القدر مره ثانيه وقد أفاض الشارح في الحديث عن قلم الكتابة أو عن أقلام الكتابة سواء التي تكتب بها المقادير أو التي تكتب بها الأعمال ثم انتقل بنا المصنف إلى فقرة ثانية قرأناها ولم نعلق عليها وهي قوله والعرش والكرسي حق ماذا يقول المصنف بعد هذه الفقرة لا لا قبلها قبلها نعم والعرش والكرسي حق ثم يصف رب العزة سبحانه وتعالى بأنه لا يحتاج إلى العرش بل هو مستغن عن العرش وهذه صفة الرب سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج لشيء هو الغني هو الحي القيوم لا يحتاج لغيره وغيره كلهم خلقه وعبيده لكن الله سبحانه وتعالى يصف لنا عظمته وجلاله بأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه طب ما هو العرش وهل ذكر العرش في النصوص الشرعية نحن نعلم أن المصنف يستخرج عقيدته من النصوص الأصل في العرش أنه مكان الملك هكذا يعرف البشر ولهذا وصف الهدهد ملكة سبأ بأنها ملكة عظيمة لها عرش عظيم ملكة سبأ لها عرش عظيم وكذلك ملوك الأرض يعني من يدخل دائما قاعة من قاعات الملوك قاعات الحكم للملوك تجد أن مركز الملك أو مقعد الملك في القاعة مقعد متميز يبهر الناس لأن الملك دائما يقوم على القوة والسطوة وكذلك الإبهار خاصة الملوك في القديم كانوا يعتبرون أنفسهم لا يتساوون مع البشر وقضية العروش قضية السلطان قضية الملك هذا موجود في البشر لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ذو العرش ووصف عرشه بأوصاف ووصف نفسه بأنه استوى على العرش في آيات عديدة يعني وصف نفسه بأنه استوى على العرش في سبع آيات من القرآن الكريم تعالوا بنا ننظر إلى كلام القرآن الكريم عن العرش نجد في سورة البروج يقول ربنا عن نفسه ذو العرش المجيد والمجيد هنا يصلح وصفا للرب ويصلح وصفا للعرش وهي صفة تفيد العظمة تفيد الاتساع إذا وصف به العرش تفيد هذا ولا شك أن العرش هو أكبر وأعظم المخلوقات التي خلقها الله ستأتي الأدلة على ذلك من السنة يقول ربنا عن نفسه في سورة غافر وقد ذكر العرش في هذه الصورة مرتين المرة الأولى في وصف حال الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله وأنهم يستغفرون للمؤمنين من بني آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآيات ثم يقول بعدها عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش ذو بمعنى ايه صاحب موصوف بأنه صاحب هذا العرش المجيد فقال عن نفسه رفيع الدرجات وقال عن نفسه ذو العرش وهذه أوصاف عظمة اللي يقرأ الآيات يجد نفسه يعني خاضع لعظمة ذلك الملك سبحانه وتعالى خاصة وأن المصنف بيذكر هذا بعد قوله ونؤمن باللوح والقلم وما فيه قد رقم ده سجل كل شيء من شأن مخلوقاته كل شيء سجله قبل أن يخلق الخلق كل شيء كتبه في اللوح كتبه بالقلم فهو مع كونه متصفا بهذه الصفات العظيمة فهو أيضا غير منشغل عن خلقه أو غير غافل عن أمر خلقه بل هو بكل شيء عليم يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء وهو على كل شيء قدير يبقى احنا بنتكلم عن ملك ليس كمثله شيء لأن ملوك الدنيا دول ماشي عنده وزراء وعنده معاونين وعنده مستشارين وعنده وعنده ناس بتخونه وناس بتنقلب عليه وقد يدري وقد لا يدري ثم هو يولد ثم يكبر ثم يموت وينتهي ملكه وملكه اصلا لا يملك كل شيء وانما هو يدعي انه يملك في محيط معين وغيره ينازعه لكن الملك الذي نعبد هو رب السماوات والارض رب العالمين رب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى فجاءت الأوصاف هنا أوصاف عظمة لا مثيل لها يتصور في غيره سبحانه وتعالى لتعطيه التفرد سبحانه وتعالى بالعظمة في رجل في القرن الثالث الهجري أو أظن في أوائل القرن الرابع من علماء السلف اسمه ابن أبي الشيخ ابن أبي الشيخ هذا ألف كتاب اسمه العظمة العظمة وأورد في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صحيح وضعيف التي تدل على عظمة الملك لأن أنت لما لما تقرأ عن عظمة الملك تستشعر إيه؟ تستشعر أنك تعبد من لا مثيل له فلا تخاف شيئا ولا تخشى شيئا يعني لما واحد يقول لك انا معتمد على فلان فلان ده راجل صاحب منصب كبير فتجده مطمئن الاعتماد له. فلان مات لكن انا هنا معتمد متوكل على هذا الملك سبحانه وتعالى هذا عظيم وكلما تعرفت على عظمته وكلما دنوت منه وكلما اقتربت منه استشعرت القوة في عبوديتي له العبودية ضعف والبشر قد استرق بعضهم بعضا في فترات طويلة من التاريخ لكن العبودية لله قوة لأن الخلق جميعا عبيد لله شاءوا أم أبوا حتى المنكر لله هو غصب عنه عابد لله في الأمور التي لا اختيار له فيها متى يولد ومتى يموت ومتى يمرض منقاد عبودية ال- الكل ينقاد له سبحانه وتعالى نجد أيضا قول ربنا تبارك وتعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقلنا في آيات ستة أخرى في وصف ربنا تبارك وتعالى بالاستواء على العرش اكتفى الشارح بإيراد هذه الآية أيضا قوله تعالى في الأعراف ثم استوى على على العرش وقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقوله سبحانه وتعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم والآية التي قرأناها في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله والآية التي في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والآية التي في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يبقى العرش مذكور في القرآن في آيات عديدة موصوف بالعظمة والسعة والمجد والكبر وهذا الوصف ليستفيد المؤمن أن صاحب العرش وأن صاحب هذا الملك والملكوت هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه أحد في عظمته يبقى الفائدة من إيماننا بالعرش فائدة مهمة جدا أننا نتمثل في القلوب عظمة ذي الجلال والإكرام نستشعر نستشعر هذه العظمة نحس بها نستشعر أننا في معيته أننا في حمايته أننا من أوليائه أننا لا نعاديه أننا نرجو رحبته نرجو جنته نخشى سطوته نخاف عقابه وعذابه مفيد جدا الإيمان بالعرش للمؤمن في إيمانه مفيد جدا للمؤمن في اعتقاده في الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر, ذكر العرش كثيرا ونجد ان العرش كما قلنا بيوصف بهذه الاوصاف التي يوصف بها الله ايضا من المجد والكرم والعظمه لان العرش اعظم المخلوقات والله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا يدانيه احد في عظمته في دعاء الكرب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا اصبنا الكرب أصابك هم نزل بك هم الهم هو الشيء اللي بيشغلك ويؤرقك مهموم ودايما الهم بيكون من تخوف أمر مستقبلي يا ترى هيحصل إيه يا ترى إيه اللي هيكون والناس دايما مهمومة يا عيني بلقمة العيش مهمومة بمصاريف الأولاد مهمومة بمرض المريض ومتى يشفى وهل يشفى أو لا الهموم كثيرة وطبيعة الإنسان أنه يعيش في الدنيا حالة من الهم وقد يتجاوز الهم إلى الغم وهو إيه الكرب والشدة والحزن التي يعتري الناس أو يعتري كثير من الناس ولا يخرج العبد من هذه الحالة إلا إحساسه وشعوره أنه مع الله لأن إحساسي وشعوري أنني مع الله لا يجعلني لا أخشى شيئا يعني تصور لو إنسان محكوم عليه بالإعدام ومنتظر وقت تنفيذ الحكم أو واحد تاني ينتظر وقت النطق بالحكم وعنده خوف عنده رهبة عنده هموم كثيرة لكن الإنسان المؤمن يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لو رسخت هذه يبقى وقت ما اموت هموت بإيه بأجلي وقدري فتجد الهم يتلاشى الهم يقل خاصة إذا كان سيموت أو سيقتل على طاعة الله وفي حب الله وفي ما يحبه الله ويرضاه أنا خسران إيه لا أخسر شيئا لكن لو كان بسبب ذنب أو معصية برضه يسعى أنه يداري هذا الملك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب تب علي يا رب ألهمني عملا صالحا فعلاقته بهذا الملك تجعله ينسى كل هذه الهموم عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقول في حالة الهم والغم نقول لا اله الا الله العظيم الحليم ده لا اله الا الله دي كلمة التوحيد اللي هي معناها لا معبود بحق الا الله ثم نصف بانه عظيم واحنا قلنا ايات العرش تؤكد على هذه العظمه لان العرش عظيم وصاحب العرش اعظم من كل عظيم وحليم لانه يراك على الذنب ولا ياخذك اخذ عزيز مقتدر وهو قادر يحلم وطالما انه يحلم فهو ايضا يغفر فهو ايضا يغفر وهذه الهموم من البلاء الذي ابتلى به خلقه وعباده فاذا قلت لا اله الا الله العظيم الحليم يتضاءل همي يتضاءل همي واقترب من عفو ربي ومغفرة ربي ثم يؤكد على هذا المعنى لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الثانية وصفه بأنه رب العرش ملك العرش مدبره العرش اللي احنا لا نستطيع له تصورا وكما ستأتي في السنة لا يمكن أن تتصوره رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وكما قلنا الكريم والعظيم من أوصاف الله وكذلك تصلح أن تكون أوصافا للعرش وكل بحسبه يعني ممكن الإنسان يبقى كريم والإنسان يبقى عظيم أو يبقى حقير أو يبقى بخيل لكن الإنسان الكريم أو الإنسان العظيم كرمه على قدره كرمك قد ايه على قدك على قدر ما تملك من ملك وعلى قدر ما تملك من سعة نفس لتكرم غيرك وهذا محدود جدا بالنسبة للبشر بالنسبة للمخلوقات لكن كرم ربك لا مثل له حلم ربك لا مثل له ونجد حلمه في سبحانه وتعالى في صبره على الكفار يعني الله سبحانه وتعالى يغضب واكثر شيء يغضب الله ويسخط الله ان تنسب له الولد وان تبخس حقه في العظمه والملك و... وتدعو غيره مما لا يملك شيئا لا يملك لك ولا نفسه نفعا ولا ضرا ده شيء يغضبه اكثر ربنا يصبر على يصبر على هذه الاشياء في الدنيا كام واحد بيغضب ربه ملايين مليارات بلايين عشان كده يوم القيامة الملائكة تقول الأنبياء يقولون إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد أذنبت ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ده هم رايحين يقولوا اشفع لنا ربنا غضبان فأنت اشفع لنا عشان رب العالمين يعني يترك هذا الغضب الذي نخشاه ونخافه ويعاملنا بما نرجو من حلم وعفو ورحمه ومغفره فتجد ادم يقول هذه المقاله ابراهيم يقول هذه المقاله نوح يقول هذه المقاله الانبياء جميعا يقولون هذه المقاله تاكيد على ان غضب الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب غضب شديد لان ما فعله الخلق من اغضاب للرب كان شديدا وكان مهولا ومن هنا رب العالمين يقول أرزق ويعبد غير ده شيء مما يغضب لكنه حليم يحلم ويعطي ويمنع ويمنح أما عطاء الدنيا فهو لا لم يبخل به على أحد من خلقه وإن كان أكثر خلق الله لكن يبقى عطاء الإيمان عطاء الحب والود وهذا لا يكون إلا لأولياء عطاء الرحمة لا يكون إلا لأولياء أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العرش في أحاديث لكن الأحاديث هذه لا تخلو في إسنادها من مقال وأهل السنة عادة يوردون هذه الأحاديث في كتب السنة إما من باب الاستئناس بها لأنها مروية ولها روايات ولها طرق ولأنهم رووا ما صح وما ضعف كان عندهم يعني محاولة الإحاطة بالمرويات وتجميعها فرووا بعض الأحاديث أيضا في صفة هذا العرش لكنها كما قلنا لا تخلو من مقال من ناحية الإسناد وبعضهم كان يقول هي عليها علامات الصحة في المتن منها مثلا الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب وهو في مسند الإمام أحمد الحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في السنة وعند الترمذي في التفسير لما أقول في التفسير يعني في كتاب التفسير من سننه وكذلك رواه الدارمي والبيهقي وغيره يعني حديث له روايات عديدة لكنه في الجملة في إسناده مقال ونحن يعني لابد أن نكون أمناء مع النصوص في الإسناد مقال في ضعف يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا هناخد الحديث على سبيل الاستئناس لانه هيعطينا وصف للخلق والعرش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والارض انا هاذكركم ان احنا في اللقاء الماضي ختمنا حديثنا بتصور علمي حديث للسماء وقلنا ان علماء الرؤية أنا بسميهم علماء الرؤية لأنهم بيعتمدوا الآن على التلسكوبات التي يرون بها ما يسمونه بالفضاء الفسيح يقولون إن المجرة التي نسكن فيها نحن إحنا بنسكن على كوكب اسمه الأرض هذا الكوكب أحد كواكب نجم اسمه إيه؟ الشمس الشمس وكواكبها اسمها المجموعة الشمسية العيال بتدرسها في ابتدائي دلوقتي لكن الشمس بكواكبها مع بليون نجم مش مليون بليون نجم موجودين في مساحة أو في مجموعة اسمها المجرة واللي يشوف بعض الصور للسماء بالتلفزيون بعض الصور المنفقرة بالتلفيزيون يجد ان انت كده ما تشوف شكل الكواكب والنجوم والمتناثرة بطريقة عجيبة لا تستطيع انت في الصورة انك تحصي مع ان الصورة بتاخد مقطع الصورة لا تحيط لا تستطيع ان تحصي حتى انهم سموا هذه المجرة بمجرة ايه ضرب التبانة ضرب عن الطريق والتبانة يعني الناس اللي شايلة تبن عارفين التبن طبعا لما بنحصد القمح بنكسر العيدان بتبقى تبن عشان البهايم بتاكله التبن ده بيبقى خفيف وبيطير ايه ولو بقى واحد شايل كيس بيخر تبن تلاقي التبن عمال ايه يصر وراء الارض على الطريق فهم مثلوا المجره دي بانها اسمها بانها كطريق الذين يحملون التبن يتساقط منهم لكثره ما يرونه من النقط التي تعبر عن النجوم وعن الكواكب قالوا والسماء الدنيا فيها بلايين المجرات ده دي المجرة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ايه؟ اللي هي الشارع اللي احنا ساكنين فيه. اللي احنا احنا ساكنين في المجموعة الشمسية ده البيت. الأرض الشقة ولا الأوضة. ايه؟ أو الرمل أو حبة الرمل في هذا الكون الفسيح. ده كلام علماء الغرب النهاردة وهم بيصفوا لنا الفضاء الفسيح. وبيقولوا لنا إن هذا الفضاء لا نهائي. يعني إيه لا نهائي؟ يقول لك ما نقدرش نجيب أوله ولا نقدر نجيب اخر ولا عارفين له اول من اخر يبقى هو ايه ملوش نهايه ما هو لا نهائي يعني ما فيش حاجه ملهاش نهايه والبشر يعرفون هذا لكن المعنى لا نهايه له نحيط بها مش كده وبعدين نقول بقى هنا ايه نستأذن بقى بتوع العلم دول وبتوع وبتوع ناسا وبتوع وبتوع الاتحاد السوفيتي وبتوع نقول لهم طب تعالوا شوف الرسول بيقول ايه وشوف ربنا بيقول ايه ربنا يقول لا خلق سبع سماوات طباقا ويقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح ده اللي انتوا بتتكلموا عنها دي قطعة من السماء الدنيا ده في ست سماوات فوقها لا انتوا ولا احنا ولا حد شافها ولا حد هيشوفها بم- بمقاييس اهل الارض انتوا لسه بتقولوا السماء دي لا نهائية مش هنقدر نحيط بها وهذا حق وربك يقول والسماء بنيناها بأيد بأيد يعني ايه بقوة اوعى تفتكر ان كلمة ايد جمع يد ده, ده, ده فهم خاطئ للغة ايد يعني قوة كما وصف داود ذا الايد يعني صاحب الايه القوة لكن يد تجمع على ايه ايدي وايادي مش ايد واخدين بالكم يا اخوان السماء ربنا بناها بايه بقوة ده بناء متماسك اللي بيقولوا عليه الجاذبية بين ال- الكواكب والنجوم بقى ال- ال- ال- ال- التبن اللي مرمي ده كله ما بيخبطش في بعضه ليه ده كل حاجة منها بتدور كل كوكب بيدور وكل نجم بيجري وبيدور والشمس تجري لمستقر لها ما فيش حد بيخبط في حد ما فيش عسكري مرور واقف ما فيش إشارة حمراء ولا إشارة خضراء مفيش تصادمات ولو حدث تصادم ده بيقول لك ان خايفين ان في حجر حجر كبير شويه كده في السماء خايفين كل شويه خايفين لحسن يصطدم بالارض وبيقولوا لو اصطدم بالارض هتبقى قوته قد القنابل النوويه اللي عرفها البشر 100 مره لو بس خبط الارض خلصت الدنيا وطبعا هو ما بيصطدمش بالارض ولا حاجه لكن العلماء خايفين شايفين وعمال يلف ويدور حول الارض وهو ايه في الاخر حجر بس حجر ده جبل مش حجر مش طوبه تمسكها في ايديك وده لا هو كوكب ولا هو نجم ده هي حته طارت من كوكب او طارت من احتراق نجم او نحو هذا طب سبحانه يمسك هذا كله بايه يمسكه بقوه باي يسموها لنا الجاذبيه والجاذبيه لو قربت شويه يخبطوا في بعض لو بعدت شويه يهربوا من بعض لكن جاذبيه دقيقه منضبطه وده كلام كلام العلم الحديث مش كلام جديد لكن ربك يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ما هو كلام ربك في القران اهو ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان ايه نفس الكلام نفس الاسماء حليم وغفور لان كفر الكافر يكفي لزوال السماء والارض كفر الكافر يغضب ربك لدرجة انه ممكن يزيل السماء والارض عشان خاطره لكن يحلم ويغفر سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال هذا الذي رواه العباس يقول هل تدرون كم بين السماء والأرض الرسول بيتكلم في الفلك اهو وبيتكلم في رؤية السماء وفي اللي بينها وبين الأرض قد إيه يقول هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم هنعرف منين الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة خمسمائة سنة طبعا لم يذكر لنا مسيرة إيه الإبل ولا ال... السيارات ولا الصواريخ ولا مسيرة ولاحظوا الرسول هنا لما بيتكلم عن السماء بيحسب الزمن بالسنين والعلماء في العصر الحديث بدأوا يحسبوا لنا الزمن بالثواني الضوئية والدقائق الضوئية والسنين الضوئية الرسول صلى الله عليه وسلم أول من حسب الزمن في السماوات العلى بالسنين يبقى المسيرة تساوي كام؟ إيه؟ ممكن تبقى 500 سنة ضوئية ممكن تبقى أكثر ممكن تبقى أقل هذا غيب لكن الرسول يتكلم بما يوحي إليه ربه هل تدرون كم بين السماء والأرض قالوا الله ورسوله أعلم قال خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ومن كل بين كل سماء وسماء في حاجز في حجاب في مساحة بين السماء والسماء خمسمائة سنة وكسف كسف يعني السماء كثفتها خمسمائة سمكها خمسمائة سنة احنا عايزين نعمل عملية حسابية للي اللي موجود في الحديث ده واحنا لسه برضه هذكركم ان الحديث فيه ضعف في اسناده الحديث فيه ضعف في اسناده حتى لا ننسى هذا لكن احنا بنذكره بيد احمد رواه الترمذي رواه ابو داود رواه وبنأنس ل- لكي نتصور عايزين عملية تصور لهذا الكون عشان نتصور عظمة الملك سبحانه وتعالى يقول وكث في كل سماء خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة آخر سماء هي إيه السابعة ده الوحي اللي يقول كده العلم الحديث ما يعرفش سبعة ولا تانية ولا تالتة لكن الوحي يقول إن في سبع سماوات وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق العرش ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء يبقى الملك ال- الحديث بيعطينا عظمة هذا الملك الذي لا يخفى عليه شيء مش محتاج حد يبلغه أو يقول له أو لا وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى وروى أبو داود وغيره بسند أيضا فيه كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن عرشه على سماواته كهكذا وأشار بأصابعه مثل القبة وهذا الحديث عرف باسم حديث القطيط لأن أنت لما بتجيب جمل وحط الجمل بيشيل بيشيل على حاجة اسمها رحل يحملوا عليه كام شوال قمح كام شوال رز مش عارف ايه لما الرحل تبقى شايل شيله تقيله والجمل يمشي يبدا الرحل يعمل ايه يزيق يدي صوت كده والجمل يكاد عايز ينخ بالشيله التقيله اللي شايلها فالرسول بيقرب لهم ان هذا الكون ثقيل فهو يقط كقطيط الر- الجمل كقطيط الرحل على الجمل وبيصف العرش ب- بهذا الوصف وبرضه قلت ان الحديث آه، فيه مقال في اسناده وهو عند ابي داود وابن خزيمه والدارمي والبيهقي وغيره لكن واحد يقول لي انت عمال تجيب لي احاديث ضعيفه ما تجيب لنا احاديث صحيحه اقول لك خد في البخاري في البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه بشاره عظيمه تحافظ على ايمانك بالله تصلي تصوم طبعا إشارة للصلاة والصيام فيها يعني مثل لما بعد الزكاة ولمن عنده لمن عنده مال والحج لمن عنده قدرة وهكذا من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة ربك متفضل بيرضى منك بهذا الشيء البسيط القليل الذي لا لا لا يزيد في ملكه شيئا. قالوا يا رسول الله طبعا بقية الحديث جاهد في سبيل الله يعني هذا الذي آمن وصلى وصام جاهد في سبيل الله أو مات بأرضه التي ولد فيها الجهاد ده فضل عظيم فالصحابة انبسطوا قوي يعني سواء جاهد أو ما جاهدش ممكن يخش الجنة بالإيمان والعمل الصالح قال جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها ففرحوا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم فضيلة المجاهدين في سبيل الله فقال إن في الجنة مئة درجة كما بين كل درجتين ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ارجع لحديث ال- الكسف والمسافات والكلام ده عشان يعطيك التصور ده فوق السماوات كمان في حاجة اسمها الجنة الجنة اللي هي موعودنا في السكن السكن اللي احنا على وعد ان احنا ندخلها ونسكن فيها شوف بقى احنا هنسكن في مسافات عاملة ازاي مش مسافة الارض اللي قد حبة الرمل ده مسافة جنان كثيرة المجاهدين في سبيل الله لهم مئة درجة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كما بين كل درجتين أو ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض طب يا ترى احنا هنبقى في أي درجة احنا نطمع في ايه الرسول حب يعني يقول لك خليك طماع مع فضل الله مع فضل الله بالذات اطمع مش هتقول لك انت طماع اطمع بس اعمل اطمع واجتهد اطمع واطلب التوفيق من الله قال فاذا سالتم الله ما انت بتقول يا رب يا رب دخلني الجنه لا اما تقول يا رب دخلني الجنه ما تبقاش طماع ما تبقاش طماع لان انا قلت لكم ان في راجل هيخش الجنه بس قبل ما يخش الجنه وهيبقى ملكه في الجنه قد الدنيا قد الارض 11 مره بس قبل ما يخش الجنه هيتعذب 2000 سنه في النار مش عايز ابقى هو الراجل مش عايز ابقى الراجل ده ولا زيه ولا ابقى قريب منه حتى مش عايز اخش النار يا رب يبقى هنا اذا اذا سالت ربك اطمع فانك تسال الكريم الذي لا تفنى خزائنه فاذا سالتم الله ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس وما هو الفردوس يا رسول الله قال فانه اعلى الجنه يعني خليك طماح ما تقولش ال 100 درجه بتوع المجاهدين كمان خد الفردوس اعلى درجه وطبعا الفردوس هذه اعلى درجات الجنه ل- ل- ل- للمؤمنين فانه اعلى الجنه واوسط الجنه واحد يقول لي اعلى ولا اوسط اقول لك انت فهمت اوسط بمعنى انه في الوسط لا ده فهم غير صحيح في اللغه اوسط يعني افضل خد بالك اوسط يعني ايه دي معناها اللغوي الصحيح عمرك ما تقول اوسط بمعنى في الوسط ده كلام غير صحيح في اللغه واخد بالك لكن اوسط بمعنى ايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس امه مفضله فإن الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط يعني أفضل الجنة يبقى أفضل درجات الجنة وأعلى درجات الجنة هي إيه الفردوس فوقه عرش الرحمن الحديث هو جاب لي العرش اهو حديث في البخاري اهو فوقه فوق ايه فوق الفردوس يعني فوق الجنة فوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة انهار الجنه بتتفجر من فوق لتحت بتتفجر من ايه من الفردوس يبقى الهاء هنا تعود على الفردوس يبقى كل انهار الجنه اللي ماشيه في الجنه جايه من الفردوس منه اي من الفردوس تتفجر كل الانهار في الجنه والجنات وصفت بانها تجري من تحتها الانهار ده وصف الجنه وصف الجنه بالنسبه لنا وصف خيالي ده وصف احنا احنا بنوصف السماء وصف خيالي احنا لا نحيط برقعة الارض يا اخواننا صحيح العلماء احاطوا برسم الخرائط الدقيقة و... لكن احنا كبشر عقلي كده ما يقدرش يحيط ده انا بتفرج على الخريطة واقول اشمعنى التعاليق دي لا ده التعاليق دي مدروسة ومرسومة بدقة وبمقياس رسم دقيق ولما تطلع للقمر الصناعي يصور وينزل تلاقي الرسم دقيق وده جهد بشري لكن الإحاطة بالنسبة للعقل البشري شبه مستحيلة ما فيش عقل بشري مهما كان من غير الكمبيوتر من غير الخرائط من غير مقاييس الرسم يقدر يحيط حتى بمساحة بلد صغيرة زي مصر مثلا بلد من البلاد المتوسطة الحجم أو المساحة صعب جدا تحيط صعب جدا مدينة صغيرة زي مدينتنا صعب جدا تحيط بها في عقلك لكن لابد محتاج من أدوات مساعدة ودي الأرض اللي هي لا تساوي إلا حبة رمل في الكون في الملكوت يبقى هنا الأحاديث هذه بتعطيني وصف عظيم للملك والملكوت العرش هو أعلى المخلوقات وهو أفضل المخلوقات وهو الذي ينم على سعة الملك بالنسبة لرب العالمين لمالك الملك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى بعض العلماء القدامى حاولوا يتصوروا شكل العرش وانا بعذر العلماء القدامى دول لانهم كانوا بي- بيبنوا تصوراتهم على تصورهم لشكل السماء طبعا لا شك ان اعظم تلسكوب قديم من ألف سنه مثلا كان هيجيب كا- يعني كان هيجيب قد ايه من مساحه السماء هيجيب مساحه بسيطه محدوده النهارده ادوات التصوير والتلسكوبات حتى صارت بتصور من الفضاء مش من الارض ما بنطلعش على جبل عالي عشان نصور لا ده بيطلع خارج ال- المحيط الهواء ال- الغلاف الجوي ويصور ممكن يحط تلسكوب مثلا على القمر او يخليه في مدار على قمر صناعي فهنا التصوير مساحه الرقعه المصوره بتبقى اكبر واعظم فالعلماء القدامى تصوروا ان الفلك حاجه كده فوق السماء يعني زي ال ال لما حديث الحديث اللي فيه مثل القبه فقالوا هو ايه عامل زي فلك مستدير فوق السماء وسموه الفلك السابع طبعا ده كلام غير منضبط لانه لا يدل عليه وحي وتصوراتنا العقليه لهذا العالم الفسيح العقل يقف حسيرا وكثيرا وعاجزا عن التصور لا يبقى إلا أن نقول سبحان من خلق وسبحان من دبر وسبحان من صور سبحان الملك بيبدأ بقى الراجل يقول لنا طب هو العرش في اللغة يعني إيه؟ العرش في اللغة هو سرير الملك ما أنا قلت لكم الملك ملوك الدنيا بيحبوا يعملوا لنفسهم إيه؟ يعني كرسي و- ولما الناس كلها تاخد تقف تخش تستناه وأول ما يدخل بسلامته يقوموا واقفهم والحاشيه تخش قبل منه كبير اليوران وبعدين امامكم بالدور تسلموا عليه عشان عظمه ملك وبعدين هو ملك ايه ده ده عبد في الاخر عبد في الاخر ملك او رئيس او او هو في الاخر عبد لمن لله والسعيد منهم اللي يعترف بهذا يعترف بقدره وبحجمه وبعبوديته ال- الصحابه كانوا بيتصوروا العرش والكتب القديمة الكتب القديمة يعني مثلا عند النصارى اليوم يقولون ربنا الذي في السماء إشارة لهذا المعنى الذي يعني كأنه تواتر في كل الديانات السماوية أمية بن أبي الصلت له شعر أمية بن أبي الصلت هذا شاعر جاهلي من ثقيف من الطائف وكان بيقرأ في في الكتاب الأول في كتب أهل الكتاب وكان طمعان يبقى نبي فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به فمات كافرا والعياذ بالله لكن كان عنده شعر بيقوله بيدل على انه عنده المامه بما في الكتاب الاول من شعره الماثور يقول مجدوا الله مجدوا الله يعني ايه يعني عظموه قولوا في عظمته ما شئتم فانكم لن تبلغوا كنها عظمته مجدوا الله فهو للمجد اهل ربنا في السماء امسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس يقصد بالبناء هذا السماوات وما فوقها بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق البناء سريرا يقصد بالسرير ايه العرش شرجعا شرجعا يعني عالي جدا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صوره والله كأن الرجل بيقرأ إيه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يبقى إذن هذا الرجل اللي اللي ما ما أسلمش ده أكيد أخذ هذا الكلام من إيه مما علمه من الكتاب الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أمية هذا آمن شعره وكفر قلبه يعني شعره آمن شعره بيقول كلام في في في, في ربوبية الله وفي عظمة الله كلام جميل وكلام محترم أيضا عبد الله بن رواحة له شعر مأثور والشعر له قصة طريفة إن النساء أنت عارفين غيرة النساء عبد الرحمن عبد الله بن رواحة كان عنده جارية جارية جميلة وطبعا الشرع أباح للرجل أن يطأ الجارية لكن المرأة الزوجة بيحصل إيه؟ تقول لا دي خدامة بس الجارية دي ما تبقاش زوجة طب هي مش زوجة لكن هي ملك يمين فبعض النساء كانت تحرم على زوجها إنه إيه؟ انه يقرأ الجارية او يقرب الجارية عشان ما تحسش هي بالغيرة فعبد الله بن رواحة يعني جامع هذه الجارية فقفشته مراته فقال لها ما حصلش يعني هو بيوري بيكني لا ده ما حصلش انا كنت بسألها عن حاجة قالت له طب انت مش جنب دلوقتي قال لا قال لها مش جنب قالت له طب اقرا قرآن طب اقرا قرآن ما هو يعني عندهم ان ما- الجنب لا يقرأ القرآن فهو على طول على البديهة قال إيه قال لها إيه قال لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين قال لها شعر في عظمة الله هي افتكرت انه ايه انه بيقول القرآن لكن هو الراجل قال شعر وكأنه ايه هرب من ان يقرأ القرآن القصة ذكرها ابن عبد البر في وغيره من الأئمة والبعض صححها والبعض ضعف ويروى في سنن أبي داود بسند صحيح وأنا هختم حديثي عن العرش وهكمل بقية الحديث عن الفوقية والعلو في اللقاء القادم يعني حديثنا عن العرش يحتاج لقائين هختم بهذا الحديث وهو حديث صحيح العرش له حملة يبقى اللي بيقولوا عليه ان هو قبة وعاملة كده ومش عارف ايه او او الفلك السابع ده كلام فاضي لان الحديث قال لنا انه ايه انه له قوائم وله حمله له قوائم وله احنا قلنا والله مستغن عن العرش وعن حملته هو مدبر الامر الكون كله لكنه هذا دلاله على عظمه الرب سبحانه وتعالى ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه والله سبحانه وتعالى ذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يبطش يوم القيامة بقائمة من قوائم العرش يعني ايه قائمة يعني الرجول بتاعة السرير بتاعة الكرسي ما هو العرش يعني كرسي الملك م- مجلس الملك ده بالنسبة للبشر فأما بالنسبة للرب فليس كمثله شيء لا نمثل ولا نكيف لكن ناخذ من هذا تصور لعظمه وسعه الملك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه بيصف يوم البعث قال فارفع راسي فاجد موسى وده جزء من حديث مش حديث كله جزء من حديث فاجد موسى باطشا بقائمه من قوائم العرش انا اول واحد افاق واول واحد بعث وأول واحد انشقت عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش ماسك فيها كده فأقول أصعق في من صعق أم جوزي بصعقة الطور والحقيقة أن هذا الحديث أنا شرحته من قبل في هذا المسجد من فترة طويلة وقلت أن هذه الصعقة ليست هي صعقة الموت أو صعقة البعث ليوم القيامة لأن الرسول في أول حديث يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يبقى أول واحد هيبعث من البشر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما ينفعش موسى يبقى قبله. أول الحديث يقول أنا أول وأنا أول تفيد الأولية المطلقة. إنه أول من يبعث. لكن هذه الإفاقة بعد غفوة تصيب البشر حينما يتجلى رب العزة للمؤمنين في الموقف. انتوا عارفين الحديث الطويل اللي فيه يقول الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد كل أمة تمشي ورا الإله بتاعها ورا المعبود فاللي لهم صنم يجي لهم الصنم بتاعهم يمشي وراه واللي لهم وثن يجي لهم الوثن بتاعهم يمشي وراه واللي بيعبدوا المسيح عيسى ابن مريم ربنا يجيب لهم ملك على صورة المسيح عيسى ابن مريم يمشي وراه كل دول يمشوا وراهم لحد فين لحد ما يروحوا النار المشركين ما لا حساب هيتحاسبوا على ايه فيتقحمون النار ويبقى أهل الإيمان وفيهم أهل النفاق ما أهل النفاق بيقولوا إحنا مؤمنين إحنا أفضل ناس في المؤمنين بس بلسانهم فيبقى أهل الإيمان فيهم النفاق فيقال متى تنتظرون يقولون ننتظر حتى يأتي ربنا كل أمة هتتبع الإيه معبودها احنا مش ننتظر حتى يأذن لنا معبودنا يقول فيتجلى الله عز وجل لهم فيخرون سجدا أما أهل النفاق فيأتي ليسجد فيجعل الله ظهره كصياص البقر ينقلب على قفاه وجعلوا هذا الحديث والحديث ده في البخاري تفسيرا لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ثم يدعون إلى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في هذا الحديث او في مجموعه هذه الاحاديث ان ان ان, إن المؤمنين لما يتجلى لهم وده نوع من انواع التجلي لما احنا اتكلمنا عن رؤيه الله في الجنه وقلنا ان بعض اهل السنه اثبت ان في رؤيه في الموقف فقالوا هذا التجلي هو لون من الوان الرؤيه في الموقف هذا التجلي يجعلهم يصعقون يعني يسجدوا فيصعقوا في سجودهم هذا فتره من جلال الله من عظمه الله فيقول النبي أول من يرفع رأسه من عبيد الله من خلق الله يقول فأجد موسى باطشا بقائمة من قائم العرش يبقى أنا أنا أنا سقت الحديث عشان بس إيه وحكيت الحكاية الطويلة دي عشان نعرف إن العرش جاء في السنن أنه له إيه قوائم له قوائم وفي القرآن له حملة الذين يحملون العرش ومن حوله في الحديث الذي سأختم به حديثي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه معي أذن لي الرسول بيتكلم بوحي ما بيتكلمش زينا كده بتخيل وتصور واجتهاد يخطئ ويصيب وخطأ أكثر من صوابه لكن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحب أذن لي من الذي أذن له ربه الذي يوحي إليه أذن لك بإيه يا رسول الله قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش الحملة المذكورين في القرآن أنهم ثمانية وعلى فكرة دول أفضل الملائكة على الإطلاق أفضل الملائكة على الإطلاق حملة العرش ومنهم إسرافيل نافخ الصور وميكائيل وجبريل هو مقدم الملائكة نمرة واحد يعني في الملائكة أمين الوحي الرسول يقول أذن لي أن أحدث عن ملك ما قالهاش من فيهم من حملة العرش هتوصفه لنا يا رسول الله قال هوصفه لكم من حملة العرش نعم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش اسمعوا الوصف بقى قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة انتوا عارفين ما بين شحمة أذنه شحمة الأذن الحتة الطرية دي بنسميها شحمة ليه عشان كلها دهون فيها مادة دهنية ب- مكونة من مادة دهنية مخليها طرية كده إنما دي القرقوشة مش كده فهي شحمة الأذن أهي طب والعاتق أهو طب حط إيدك كده وقيس المسافة قيس المسافة بالنسبة لك أنت من شحمة أذنك لعاتقك إيه يا دوب كف إيدك يا دوب كف ايدك الرسول بيقول اللي اقدر اوصفه هي دي ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة ده ملك من حملة العرش من عبيد الله وقد جاء في الاثر انه لا انهم لا يفترون عن التسبيح سبحان الله العظيم الحليم دي اللي احنا بنقولها لما يجي لنا هم ولا كرب هم ما بيبطلوش يقولوها خالص في زجل دائم وذكر دائم وتسبيح دائم هذا هو ملك الرب سبحانه وتعالى وهذا هو عرشه وهذه هي عظمته فاعرف من تعبد واعتمد عليه واستعن به وتوكل عليه ولا تخشى فيه لومة لائم فإنه لن يصيبك إلا ما قدر لك وإلا ما كتب لك واحرص على أن تلقاه بمثل هذا المعتقد الذي ينجيك في الدنيا والآخرة بقية الحديث عن الصفة الفوقية والعلو المرتبطة بالإيمان بالعرش والاستواء على العرش نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نرجو شرح بيان وتفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لأن بعض العلمانيين يقولون مثل الإنسان يصنع السيارة وتحمله لا الله سبحانه وتعالى لا يحمله العرش الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش ومستغن عن حملته وحملته عبيد مدبرون هو اللي خلقهم وهو اللي دبرهم وهو اللي سير أمرهم فالله فلا تتصور من هذا إلا مطلق العظمة ولا تتصور أن الرب يفتقر إلى غيره أو يحتاج إلى غيره فالله سبحانه وتعالى هو الغني والغني هو الذي لا يحتاج لأحد غيره أو لأحد سواه سبحانه وتعالى لو وقع في قلبك شيء من هذا استعذ بالله من هذا التصور التشبيهي او التمثيلي او ال- او التصور الذي ليس فيه تعظيم لله. كيف نفهم قضية القدر في ضوء حديث احتجاج ادم وموسى؟ احنا تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا ان كل شيء لابد ان نعي أو- كل شيء بقدر. كل ما يقع في الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كله بتقدير الله يعني كتبه الله علمه فكتبه فشاءه فكان على مقتضى مشيئته لكن العبيد مكلفون تكليفا حقيقيا العبيد مكلف والعبيد المكلفون في الكون لاحظوا هنا عظمة الإنسان برضه إن كل الكائنات اللي أنا بتكلم عنها دي من ملائكة وعرش وحملة وسماوات ونجوم وك... كل دي مخلوقات غير مكلفة منقادة لله انقيادا اضطراريا ما تملكش تقول امشي ولا ما امشيش اروح ولا ما اروحش المخلوق الوحيد الذي كلف تكليفا فيه اختيار هو الانسان ومعه الجن وهؤلاء هم الذين لاجلهم اقام الله سبحانه وتعالى الدنيا لتكون دارا للاختبار والامتحان ومقتضى التكليف والاختبار ان يكون عندك اراده واختيار لان لو ربنا قال انا بكلفك وبمتحنك وبختبرك بس انت لا تملك تكتب حاجه في ورقه الاجابه واللي هتكتبه هو اللي انا هكتبه مش انت اللي هتكتبه ان كان حلو وانا اللي كتبته وان كان وحش انا اللي كتبته هتقول له يا رب امال بتمتحني في ايه مش كده يبقى ق- انت لو نفيت قضيه الاختيار يبقى انت فهمت القدر فهم ص- ص- غير صحيح فهمت القدر فهم خاطئ لكن ربنا قادر لانه عنده قدره وعنده علم وانت اخترت بارادتك والدليل على ذلك أنك أنت الآن تستطيع أن تجيب أنا جيت المسجد وجلست هذا المجلس وقلت لكم الكلمتين دول بتوفيق الله بفضل من الله أنا أعترف بف- بفضل الله وهذا الذي تم ده كله قدر الله لأنه تم خلاص احنا عرفنا أنه قدر الله لكن هل جيت غصب عني هل جيت وأنا مكره واحد مسكني مسدس وحطه في دماغي قال لي لو ما رحتش تقعد المجلس ده وتقول الكلمتين دول هقتلك هل تتصور هذا ولا انا جيت باختياري ها انا جيت باختياري وانت جيت باختيارك يبقى الحمد لله الذي وفقني لاختيار شيء يحبه الله ولما رحت للمعصية رحت برضه باختياري ولا حد اجبرني برضه رحت باختياري بس اسال الله ان يعفو عني وان يغفر لي وان يتوب علي ولا اذهب اليها مرة اخرى يبقى انا ما نسيتش توفيق الله وما نسيتش ان هو الهادي سبحانه وتعالى لكن ايضا لا ابرئ نفسي ما تقرأوا في القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي أنت عايز تبرئ نفسك وتطلع نفسك ملاك وربنا هو اللي ظالم عايز تفهم قضية القدر فهم يسيء إلى الله لا يا أخي ده أنت مكلف وإذا حصل لك جنان ربنا يسقط عنك التكليف إذا نمت ربنا ما يحاسبكش على اللي بتقوله وأنت نايم إذا نسيت ربنا ما يحاسبكش على اللي نسيته أما أنت عايز إيه بقى الرسول يقول لك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أصل يا رب نسيت أه أنا عارف إنك نسيت وعشان كده مش هقول لك أنت سبت الصلاة ليه شوف فضله إذا هو عاملنا على إننا مكلفون مكلفون أه، حجاج آدم وموسى في الحديث أولا لا تناقش كيفيته ما تقوليش ده آدم من أول الدنيا وموسى في نص الدنيا تقابله إزاي لأن عالم البرزخ له قوانينه وحياة الملائكة في البرزخ أكمل حياة أكمل من الشهداء مش احنا بنؤمن ان الشهداء احياء عند ربهم مرزقون بس هم ماتوا زوجة الشهيد ممكن اروح انا اتجوزها ما يجيش واحد يقول لي انت بتتجوزها ليه ده جوزها حي لا جوزها حي حياة عند ربه لكن في الدنيا هي ايه هي أرملة انقضت عدتها يجوز تتجوز مال الشهيد بنقسمه ورثة على ورثته يبقى حياته دي حياة برزخية خاصة بيه وأكمل حياة في البرزخ حياة الأنبياء تليها حياة الشهداء ثم المؤمنون على في حياتهم في البرزخ كمالات متعددة وأسوأ الناس في البرزخ هم الكفار نعوذ بالله والمشركون اللي هم بي- بيعذبوا روح- روحا وجسدا حتى تقام الساعة فآدم وموسى عملوا مناظرة إيه المانع أنهم يعملوا مناظرة والرسول ينقلها لنا طالما الرسول نقلها بالحديث الصحيح فقال تحاج, آد... تحاج آدم وموسى فقال موسى أول مرة بيشوف آدم بقى قال له أنت آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك جنته خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة يا راجل بعد كل ده انت اللي سببت في المصيبه اللي فيها بني ادم دول الناس اللي هتروح النار انت شايل ذنبهم يا ادم لان لو انت فضلت في الجنه جد الجد ما كانوش الناس دي ايه طب الكلام ده مش صحيح الكلام ده مش صحيح هو ادم ماله ومال واحد أكف كفر بالله ودخل النار ما هو كفر بالله باختياره وربنا ارسل له رسول وانزل له منهاج هدايه وبعت له مش عارف ايه وص- ورب العزه ما احد اصبر على اذى سمعه من الله عمال طول عمره صابر على اللي بيقوله واللي بيعمله وبيرزقه ويقول له يا عبدي ارجع لي بس ارجع لي وانا اقبلك مش هردك ابدا باب التوبه لا يغلق وفي تيجي في الاخر تقول ادم هو السبب مش ممكن ادم يكون هو السبب طب ادم رد على موسى رد مفحم قال له رد عليه بقى بالقدر قال له انت موسى الذي فضلك الله بكلامه وبرسالاته وخط لك التوراه بيده قال بلى قال أما قرأت في التوراة قبل أن أخلق بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه فهدى العلماء بيقولوا هنا إيه بيقولوا آدم احتج بالقدر عشان يسكت موسى يعني أنت بتحاسبني يا آدم على شيء ربنا قدره هو آدم لما أذنب تحمل الذنب ولا ما تحمل عاقبة الذنب ولا لم يتحمل عوقب الوحي. اللي عوقب عن الذنب آدم آدم, اللي أخ- آدم هو اللي أخرج من الجنة مش أنا وأنت احنا اتولدنا على الارض لكن الذي اخرج من الجنه ادم اخرج من الجنه ليه عشان عصى يبقى هو ادي ذنب وادي عقوبه ومع ذلك ادم تاب ولا ما تابش مين اللي علمه التوبه الله طب كيف تحاسب تائبا على ذنب قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له يبقى القضية كأن موسى لما عرض القضية بهذه الصورة أراد الله من هذا الحديث الذي بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألا نحتج الحجاج الخاطئ والعلماء يقولون آدم احتج بالقدر لا على المعصية آدم ما قالش ربنا هو اللي خلاني عصيت وإنما آدم احتج بالقدر على المصيبة خروجه من الجنة كان مصيبة وقال ربنا قدره عليا ما انا كان لازم اخرج كان لازم اخرج عشان تقوم هذه السوق اللي هي سوق الاختبار والابتلاء في الدنيا ربنا قال اني جاعل في الارض خليفه ولم يقل اني جاعل في الجنه خليفه الاخت... الاخت... ال- ال- ال- الخلافه في الارض والاختبار في الارض اما الجنه فهي دار الجزاء اسكنه الله دار الجزاء ليراها يتذوق ما فيها عشان يصبو للرجوع إليها عشان كده بقول لك أنت كنت ذرة في صلب آدم لما دخل الجنة ومفيش حاجة تسعدك أو تغنيك دون الجنة لو ربنا اداك الدنيا بحذافيرها وقال لك تكفيك هتقول له لا لا تكفيني لو اداك كل شيء في الدنيا مش هتكفيك الشيء الوحيد اللي يسرك ويرضيك كمؤمن هو الجنه هي الدار الأولى التي يعني وأنت في صلب آدم لعله وصل إليك شيء من نعيمها فنفقه هذا ونفهم هذا ونفهم أن الحديث احتجاج احتج آدم بالمصيبة التي هي قدرية والاحتجاج على المصائب أو بالاحتجاج بالقدر على المصائب جائز بل هو مندوب لما يموت لك ما ميت تقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون يبقى انت هنا احتجيت بالقدر على ايه على المصيبة خفف الله عنك المصيبة لكن عملت ذنب يا رب وانا مالي يا رب هو ما الناس كلها الناس كلها بت... في ناس تقول لك الناس كلها بتذنب يعني سيبني زيهم هو مين قال لك ان ربنا هيسيبك ويسيبهم ده- ده هذا بمشيئته وفي واحد يقول لك اشمعنى انا اللي خلتني اذنب هو هو اللي خلاك تذنب ولا انت اللي رحت للذنب يبقى الناس بتحتج احتجاجات باطله وانا قلت لكم المره اللي فاتت لما واحد سالني مثل هذا السؤال قلت له يا فلان يا فلان وكان الكلام ده على الهوا في التلفزيون لو واحد جالك وراح مقابلك مديك بالقلم على وشك هيحصل لك ايه قال لي مش عارف اعمل ايه ده انا هموته قلت له لسه هت- هتعمل لسه جاي تعمل اي حاجه قال لك اسمع ده بقدر الله القلم اللي اديته لك ده اوعى تفتح بقك ده بقدر الله وراح مادد ايده في جيبك واخد فلوسك لسه برضه ايه اللي انا سرقه سرقه فلوسك دي بقدر اوعى تتكلم هل انت هتقبل منه هذا؟ قال لي لا مش هقبل منه هذا قلت له امال انت عايز تلزم ربك بهذا ليه؟ عايز تلزم ربك انك تعصي وتذنب وتكفر وتموت على الكفر وتقول له تدخلني النار ليه؟ ده انت اللي قدرت عليا لا انت اللي اخترت أنت الذي اخترت قضية القدر بيبقى فيها اللي أنا قلت عليه عشان نقفل بقى يبقى فيها السر الذي لا يحيط به إلا الله لماذا قدر الهداية لهذا وقدر الضلال على ذاك هذا الله لا يقدر إلا بعلم وبحكمة بالغة ما بيخبطش ما بيمسكش كده الناس ويروح ملخبطهم كده يروح لما يبقى في الجنة ويروح لما يبقى في النار لا ده ربك حكيم من أسمائه الحكيم والحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل ولا يتصرف إلا بحكمة بالغة والحكمة معناها ايه ان لما حطوا الشيء في الحتة دي ما كانش ينفع يحطه هنا ولا ينفع يحطه هنا لازم هنا ربك خلقك بحكمة وكلفك بحكمة وكل ما في كونه انما هو ينم عن حكمته سبحانه وتعالى امرأة دعاها زوجها إلى فراش الزوجية وأبت نظرا لأنه يدخن حيث أنها لا تطيق رائحة الدخان الكريهة وترجته تماما مرارا وتكرارا أن يقلع عن التدخين ولكنه أبى هل يجوز لها أن تمتنع لأجل هذا السبب طبعا هو التدخين حرام لكن أنا أشك أن السبب في امتناعها عنه هو الدخان لأنه هو بدأ يدخن النهاردة فامتنعت ولا هو بيدخن من زمان الله أعلم بس أنا ظني ان ان ان القضيه ان احنا ساعات يعني نسكت على العيوب يعني اتجوزته وهو بيدخن ولا يعني ماشي ضل راجل وضل حيطه ها ما احسنش الاختيار وان بعد كده بعد فتره تقول لا انا مش عايز يباشرني ولا عشان ده ريحه الدخان وحشه طب خليه يبقى يستخدم يستخدم الفرشه والاسنان وفرشه الفرشه والمعجون ياخد نعناع يعمل اي حاجة. لكن الشاهد المراه لا تمتنع من حقها انها تتاذى ومن حقها انها تعلن تاذيها ومن حقها انها تنكر دي معصيه تنكر على زوجها دي المعصيه لكن انكار المعصيه لا يكون بايه؟ بمعصيه اخرى ما هو الراجح في مساله تحريك السبابه في التشهد؟ المساله مش محتاجه منا بحث طويل ونعمل لها ابحاث و... وانا يعني يعني المساله ال... ال... يعني انا يعجبني فيها ما يقوله الالباني رحمه الله لما قال ان ال... الاشاره لا تتنافى مع التحريك لأن البعض قال إن التحريك لم يثبت في حديث يصح وإنما الثابت هو الإشارة هذا حق عايز بقى تعمل صبعك كده وتشير وتعتبر إن هذه الإشارة أحسنت ولا يعقب عليك أحد ولا ينتقدك أحد بتعتقد إن التحريك جاء في روايات ربما تحسن أو هي روايات ضعيفة تشرح أو تؤكد على حديث الإشارة هذا أيضا اجتهاد واجتهاد حسن وأنا قلت الألباني قال إيه قال إن الإشارة لا تنافي التحريك لا ينافي الإشارة وضرب مثل واقعي قال لما أحب أقول لك تعالى بالإشارة أنت بعيد عني وعايز أنادي عليك بالإشارة أقول لك تعالى هعمل لك إزاي ها هقول لك إيه طب دي اسمها إشارة اه اسمها إشارة شاورت لك قلت لك تعالى فيها تحريك فيها تحريك فما ما نحطش كلمة تحريك الإشارة لا تقتضي التحريك ونعمل لأن في ناس عملوا أبحاث كثيرة في المسألة ديت وأنا أرى أن المسألة فيها سعة اعتبرت أن الإشارة هكذا فهذا حسن اعتبرت أنها هكذا وفيها تحريك فهذا أيضا إيه حسن هل يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام بغير تحية الإسلام نعم يجوز أنني أحيي جاري أو أو زميلي لكن تحية الإسلام مقصورة على أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليست إلا للمسلم دي تحية خاصة ودي ما تزعلش حد دي تحيتنا احنا كمسلمين مع بعض واحنا قلنا برضو يعني لأن فيها رحمة التحية دي فيها دعاء بالسلام والرحمة والأمان والبركة فهي لا تليق بكافر أو لا تليق أن تلقيها على كافر وفيها معنى الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان اليهود يتعاطسون عنده يعني يعني منهم بيعتصم عشان يقول رحمك الله يا فلان فكان يقول لهم يهديكم الله ما يقول لهمش يرحمكم الله لأن الرحمة ليست إلا لإيه لمهتد فما تهتدي ربنا يرحمك خدت بالك من ال... من من هنا النكته في في هذا القول يقول لهم يهديكم الله ويصلح برضه دعا دعوه, دعوة حلوه ربنا يقبلها وربنا يهديهم ويصلح بالهم ويبقوا مؤمنين يبقى دخلوا هنا ايه في اطار الرحمه هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه